فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد مرحبا بحبايب الحلوين مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص الرسول للأطفال الحقيقة النهاردة هنعيش مع قصة في غاية الروعة والجمال قصة ذات الشجون عايزكم كده تعيشوا معايا بأحاسيسكم مع القصة الجميلة دي كان في غلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام ده كان غلاما يتيما طبعا لما تذكر كلمة يتيم تستشعر كده بمعنى الرقة والرحمة والعطف والحنان والود واللين وكل المعاني الجميلة اللي بيحملها قلبك تجاه ذلك الطفل اليتيم اللي هو فقد أباه وهو صغير وممكن يكون الطفل يتيم فقد أباه وهو صغير وممكن يكون فقد الأم والأب ربنا يا رب يبارك في الجميع ويحفظ جميع أطفال المسلمين وبخاصة يتامى المسلمين طبعا الطفل اليتيم خدوا بالكم لما بيطلع الدنيا يا حبايبي من غير اب تحس يا عيني ان هو قلبه مكسور بالبلدي كده ملوش ظهر هو الطفل يوم ما حد بيظلمه اول حاجه بيعملها بيجري على ابوه عشان ابوه يجيب له حقه وينتصر له او بيجري على ابوه عشان ابوه هو اللي بيصرف عليه وبيجيب له الحاجات الحلوه اللي بيتمناها او بيجري على ابوه لان ابوه ده بالنسبه له هو الحضن وهو الحصن اللي بي اللي بيحتمي فيه فالطفل لما يلاقي نفسه من غير أب بتبقى مأساة وبتزداد المأساة لما يكون من غير أب ومن غير أم فالطفل ده كان يتيم وكان عنده بستان كان وارثه عن أبوه وبعدين البستان ده كان فيه نخيل كتير وكان فيه خضرة وكان فيه فواكه بستان جميل فحب انه يعمل سور لانه كان ليه بستان وكان جنبه بستان بتاع واحد من الانصار فالغلام اليتيم حب يعمل سور للبستان ده عشان يحفظ حدود البستان بتاعه محدش يتعدى على البستان بتاعه فجه يعمل السور ده بينه وبين الانصاري فلقى فيه نخله لانه بيعمل السور كده بشكل ايه معتدل فلقى فيه نخله هتعترض السور فاستأذن من الرجل الانصاري قال له ممكن تديني النخله دي هديه عشان ابني السور من حواليها واخلي النخله جوه ارضي قال له لا قال له طيب انت مش عايز تداني هديه طيب ممكن تدهاني يعني بيع وشراء اشتريها منك وادخلها جوه ارضي وابني السور حواليها قال له برضه لا قال له ما انا كده مش هعرف ابني السور انا كده هروح اشتكيك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم طبعا الشاب الانصاري ما كانش متخيل ان الغلام فعلا هينفذ الوعيد دوت ويروح يشتكيه للنبي صلى الله عليه وسلم هو فضل معاند اي نعم بس ما كانش متخيل انه هيروح يشتكيه للنبي والا لو كان متاكد كان قال له خلاص خد النخله واوعى تشتكيني للنبي صلى الله عليه وسلم لان انتوا عارفين ان الصحابه عمرهم ابدا ما كانوا يعصوا امر النبي ابدا في حال من الاحوال. المهم الغلام نفذ الوعيد بتاعه وراح جاري على النبي صلى الله عليه وسلم وشوف النبي صلى الله عليه وسلم شوف اخلاق النبي وشوف تواضع النبي ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم. الغلام رايح بيقول له يا رسول الله انا ببني سور للبستان بتاعي والسور فيه نخلة هتعترض السور طلبت من الأنصاري اداني هدية مرضيش طلبت بعالي ما مرضيش قلت له هاجي اشتكيك مرضيش اداني النبي هو نبي فاضي ده النبي عنده هموم الأمة كلها وهموم تسع زوجات وهموم دعوته وهموم مشاكل الصحابة و ومع ذلك راح جاي مع اليتيم إكراما لليتيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير يتيم مشى على وجه الأرض وكان بيحس بآلام, بآلام اليتامى فراح جاي مع اليتيم فالشاب الأنصاري أول ما شاف النبي غضب غضب شديد جدا مش غضب انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم هو غضب ان هو كان مفكر ان الغلام بيهدده انه يروح يشتكي للنبي لكن الغلام نفذ التهديد وراح جاب النبي معاه صلى الله عليه وسلم فراح النبي داخل على الشاب الأنصاري فقال له السلام عليكم قال له عليكم السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أعطي اليتيم تلك النخلة هدية قال له لا يا رسول الله خدوا بالكم هو حد يسيء الظن بالرجل الأنصاري ده هو لا يقصد ان هو يعصي امر النبي ابدا ابدا ما فيش حد من الصحابه اوعى تتصور ان في حد من الصحابه ممكن يكون عايز يعصي امر النبي هو كل ما في الامر كان مغضبا ازاي تشوه صورتي قدام النبي ازاي تخلي النبي يجي مخصوص عشان خاطر نخله هو ما ده هو ده مقام النبي طب ده النبي لو هو قاعد في بيته وطلب مني ياخد البستان كله هديله البستان كله خدوا بالكم من الحته دي فالمهم النبي قال له اديله النخله فقال له لا يا رسول الله قال له طب بيع له النخله قال له لا يا رسول الله راح النبي مديله بقى حاجة بقى منحة جديدة الغلام ما عرضهاش عليه لأنه ما يقدرش يعرضها عليه فجبريل عليه السلام قال للنبي لأن النبي ما يفعلش أي شيء إلا بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اداله بقى عرض ما حدش يقدر يرفضه أبدا قال له أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة الله أكبر طب إيه فايدة إن يكون لي نخلة في الجنة خدوا بالكم لو حد ليه ملك في الجنة وربنا وفقه ان يكون ليه ملك في الجنه يبقى يقينا لازم هيخش الجنه ولذلك النبي عليه السلام يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة قولها كده بقى معايا وانت معايا اهو على على- يعني في الحلقة اهو قول سبحان الله العظيم وبحمده أيوة والله غرست لك الآن نخلة في الجنة وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من الذهب الله أكبر يسير الراكب المسرع تحت ظلها في الظل بتاع الشجرة مئة عام لا يقطعها يعني ما يخرجش من الظل مئة سنة راكب فرس سريع تجري في ظل النخلة دي ما تخرجش منه سبحان الله فالشاب النبي عليه السلام بيقول له طب اديله النخلة ولك بها نخلة في الجنة قال له لا يا رسول الله مين يا حبايبي بقى اللي كان واقف جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة اسمه أبو الدحداح اسمه إيه؟ أيوة احفظ الاسم ده أبو الدحداح أبو الدحداح لقاها فرصة عمره خدوا بالكم بقى أبو الدحداح ده عنده بستان في المدينة أجمل بستان في المدينة وأجمل تمر وأجمل نخل في المدينة هو بستان أبو الدحداح وكان بستان فيه كفاية إنتاجية بستان كامل بالسور من الأربع جهات في بير مخصوص ليه بيطلع منه المايه ويسقي البستان مش محتاج يجيب مايه من بره خالص جواه بيت مبني فيه 600 نخله كل نخله بتطلع تمر اكتر من 10 نخلات من بره البستان ده شيء عجيب من اجمل بس- بساتين المدينه وكان النبي يحب يخش البستان ده يشرب من الميه اللي فيه بتاعه البير دي وياكل من التمر والرطب اللي موجود في بستان ابي الدحداح فابو الدحداح لقى فرصه عمره راح داخل على الانصاري قال له ايها الرجل تبيع تلك النخلة ببستان أبي الدحداح الأول قال له أنت تعرف بستان أبي الدحداح قال له هو في حد في المدينة ما يعرفش بستان أبي الدحداح ده أجمل بستان في المدينة كلها قال له طب إيه رأيك البستان كله لك بالبستان بالسور بالبيت بالبئر ب 600 نخله قال له مقابل ايه قال له مقابل تديني النخله اللي اليت- اللي الغلام اليتيم كان عايزها قال له هي لك يا خبر ابيض اعطاه النخله اعطاه النخله فراح ابو الدحداح راح للنبي قال له يا رسول الله الا ان اشتريت تلك النخله واعطيتها لليتيم الي بها نخله في الجنه يا رسول الله قال اجل لك بها نخله في الجنه قال اشهدك يا رسول الله اني قد اشتريت من الانصاري تلك النخله واعطيتها لليتيم وارجو من الله ان يكون لي بها نخله في الجنه فمسح النبي على لحيته وابتسم وقال كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة يعني كم من نخلة مثمرة دي مش نخلة واحدة كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة انبسط جدا أبو الدحداح وراح منادي على الغلام اليتيم قال له خلاص أنا اشتريت النخلة خد النخلة وابن السور النخلة بقت ملكك وراح منادي على الأنصاري قال له تعالى استلم البستان بتاعك خدوا معاه حبايبي عشان يسلموا البستان وصلوا هما الاتنين عند البستان فقبل ما يخش البستان سمع صوت زوجته ده مين ده ابو الدحداح سمع صوت زوجته واولاده جوه البستان فراح مناديها من ورا السور وقال لها يا ام الدحداح فقالت له من ورا السور أجل يا أبا الدحداح قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله طبعا بقى لو واحدة من اليومين دول كانت هتقول له ايه يا فرحتي بك يا اخويا صح كده يعني بقى رايح ت- تفرط في البستان الجميل بتاعنا اللي فيه 600 نخلة عشان خاطر نخلة تديها اليتيم انما لا مش ام الدحداح اللي تعمل كده واحدة ما شاء الله عندها ايمان وعندها ايثار وعندها رضا بقضاء الله قالت له ربح البيع ابا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل لا يمكن نرجع في كلامنا ابدا فخدت الاولاد وطالعين من البستان وهم خارجين لقت طفلها الصغير واخد تمرايه من الارض من البستان وحاططها في بقه فخدتها من فمه ورمتها في الارض وقالت له سامحني يا بني فقد بعناه لله يا سلام قد ايه قصه جميله قوي ومؤثره جدا وتدينا دروس ومعاني عظيمه ان الانسان لازم يكون رحيم باليتامى وانه لازم يقدم لهم وما ينتظرش المقابل لان هم ما عندهمش اللي يدف- يدفع لهم المقابل وانه لازم يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انا وكافي اليتيم في الجنه كهاتين مع بعض هتبقى قريب قوي من النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم وانه من اعظم واقرب الطرق للوصول للجنه انك تكفل اليتيم وبعدين ان الانسان ما يز- ما يغضبش لانه ممكن يقع في معصيه انه يخالف امر النبي هو لا يقصد واخر حاجه ان الانسان ما دام ترك شيء يتركه لله مش عشان اي حاجه ومش عشان دنيا انما يتركه لله سبحانه وتعالى ويؤثر على نفسه حتى لو كان هو محتاج لهذا الشيء اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الاعلى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء